ابن روح القدس الله الواحد امين ما زالت الكنيسة تركز فكرنا في المعمودية زي ما قلت ان كل قراءات الأحد الثالث والرابع من الشهر حوالين المعمودية فبيقول المسيح للمجد يعني من جهة شهادة يوحنا المعمدان وهو لا يحتاج إليها قال لهم أنتم أرسلتوا إلي يوحنا ويوحنا شهد للحق وأنا لا أحتاج شهادة من إنسان وفي معرض الكلام قال المسيح للمجد أنا لي شهادة أعظم من شهادة يوحنا الأعمال التي أعملها هي التي تشهد لي دي شهادة أعظم من شهادة يوحنا النبي فبقى يتعين أن الشهادة للمسيح ليست شهادة كلام يا واحد يقول أنا أحب المسيح ولا واحد يقول أنا لي إيمان المسيح وأنا بأمن بالمسيح وأنا تابع للمسيح وأنا تلميذ للمسيح أقول له طلع الشهادة إيه شهادة يعني بطاقة مكتوب فيها مسيحي لا الشهادة التي تشهد للمسيح في حياتك هي أعمال المسيح في حياتك غير كده ما يبقاش في شهادة المسيح أعمال التي أنا أعملها هي التي تشهد لي أما شهادات الكلام ومساجلات الكلام المسيح مش عاوزها برجع دلوقتي لحياتي الخاصة وأفتشها فيها شهادة للمسيح ليه لأن شهادة شهادة للمسيح ديت ما هياش حاجة اوبشنال بالنسبة لحياة الإنسان المسيحي لكن دي مست واجبة لأن المسيح لما أرسلنا العالم قال إيه تكونون لي شهود مش بالكلام مش هنمشي في الشوارع نعلق يفط ونعمل نقول احنا مسيحيين ولكن محتاجة لكلام المسيح رجع تاني ان الشهادة المسيح شهادة اعمال يعملها المسيح فيا ويصورها الروح القدس فيا وهي التي تشهد لي فإذا خلت أعمالنا من الشهادة المسيح ما نبقاش بتوعه ما نبقاش تبعه ما أسهل الكلام كلام كتير ما أسهل الكلام ليه لأنه كلام في الهواء أما الشهادة للمسيح فيجب أن تكون عملية تنطق بمجد المسيح ودي اللي بيسموها الثمر ثمر الروح ثمر الحياة في المسيح إلا إذا كان واحد فينا عديم الثمر قال من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك تينا لا فالثمرة بتدلك على أصل الشجر فعشان كده بقول أفتش حياتي تاني واسأل فين الأعمال اللي في حياتي تشهد للمسيح إذا وجدت يبقى أنا بشهد المسيح طبعا الأعمال دي ما بتجيش من فراغ الأعمال ما بتجيش من فراغ الأعمال بتشهد للنية الداخلية للقلب اللي هو مخرج الحياة الأعمال هي اللي بتوصف ايه جوه الإنسان هي اللي بتكشف تدبير الإنسان الداخلي سيبك من الكلام لأن الكلام كتير وفي كثير من الأحيان الكلام لا يعبر عن الواقع ليه لأن روح الكذب أصبح مسيطر على العالم فبقى الواحد يتكلم كلام تسمع كلام طيب جدا جدا جدا ولكن الأعمال مخالفة فهات يعني من من من النتائج أحسن تقرأ من الأعمال تقدر توصل لما تحب تعرف حياتك على أصولها راجع الأعمال اليومية اللي أنت بتعيش فيها في اليوم وشوفها أبدأ بالخطايا طبعا لما تلاقي مثلا حد بيزعق أو يغضب أو يشتم ايه دي أعمال أو بعنف بيضرب أو بيمد إيده يسرق أو بيشترك في أعمال نجاسة أو بيشترك في أعمال خبز أما أعمال بتكشف إيه دي تكشف جواها إيه حتى لو جه الكنيسة كل يوم مين اللي يكشفه الأعمال ممكن تلاقيه من ناحية الإنجيل يحفظ من ناحية الكنيسة يعرف من ناحية سياسات الكنيسة سيبك من الكلام ده إيه الأعمال الأعمال هي التي تشهد فإما الأعمال تشهد على الإنسان أو تشهد للإنسان أما إذا كانت الأعمال تشهد على الإنسان يبقى خسران لما تراجع الأعمال اليومية تبان أعمال الكبرياء غير أعمال الاتضاع أعمال العنف غير أعمال الرحمة مختلفة تماما لما يبتدي الإنسان تبان في ثمرة الإيمان في حياته العملية يبقى بيشهد للمسيح ما تلاقي إنسان كثير الرحمة يبقى إيه؟ يبقى قلبه رحيم كثير الرحمة كثير الحنان كثير اللطف لما تلاقي إنسان لا تخرج كلمة ردية من فمه حتى لو على رقبته ما طلعش خلاص يبقى أنت تعرف جواه إيه لما تلاقيه بيمد إيده للمساعدة للضعيف للمسكين للخاطي للمريض للمتغرب اعرف الأعمال التي أنا أعملها هي تشهد لي الأعمال التي أنا أعملها هي تشهد لي إذا كان المسيح فيا يعمل الأعمال بتاعت زمان بل ويعمل أعظم منها عشان كده بقول لك يعني ده أمر ضروري حتمي أن الإنسان يراجع أعماله يراجع أعماله كل يوم حلو قوي ان احنا بنقف نصلي بالليل يعني ايه نصلي بالليل ما راجع الاعمال بتاعه النهار ايه اللي كان فيها بيشهد للمسيح ولا سمح الله ايه اللي كان في اعمالي بيشهد ضد المسيح طبعا بحسب الأعمال دي يدان الناس لما المسيح يدين يدين ازاي حسب الأعمال يعطي كل واحد بحسب ما يكون عمله خيرا كان أم شرا لكن اللي أنا عاوز يعني أكتشف فيه مش ان انا بعمل اعمال وحشه فاندم او ابكي او يعني ابقى زعلان وبس لا ده اللي الحاجات ال- العملية في الحياة الروحية هي اللي بتظهر ان ايماني حقيقي صح قديس يعقوب الرسول في رسالته قال قال ان ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني ف- فشهادة اللي بشهدها للمسيح ان جيت الحقيقة بشهد لايماني بالمسيح لما تلاقي مثلا عندي احتمال وقع علي ظرف او ضيقة او بتاع تلاقيني محتمل او شايل صليبي بشكر او فرح طب ما انا بشهد للمسيح بشهد لايماني انا بامن بالصليب لما تلاقي انسان متذمر شاكي باكي تعبان فان stressed تعبان وفوق تعب عمال يتكلم و complain ويشتكي ويبكي ويتكلم بكلام بطال يبقى رامي الصليب عشان كده بقى بيقول ايه انا اريك باعمالي ايماني انا اظهر كل ما اؤمن به من ناحيه تجسد المسيح واخلاء ذاته طب وده اوريها ازاي اخلى ذاته اخذا شكل العبد دي اوريها ازاي باعمال الاتضاع هتلاقي انسان اما تلاقي انسان واخد متكئ الاخير كل قعده في كل حته في بتاع تلاقي انسان يداري نفسه يحط نفسه في الاخر غير لما تلاقي انسان يزكي نفسه يزكي نفسه يزكي نفسه دايما قدام دايما قدام انا الاول انا الاول انا الاول طب ما تفهم واحد ياخر نفسه يقدم الناس ويأخر نفسه ويقدم اخواته ويحط نفسه في الاخر ايه ده ده روح المسيح فبيشهد بالايمان بتاعه واحد تاني بيحط نفسه دايما في الاول انه ما تروات طب خلاص ده مش روح المسيح ده مش ايمان المسيح الاعمال التي انا اعملها هي تشهد لي طبعا معروف في حياة الإنسان المسيحي أن احنا مش بنعمل ده المسيح قال الأب الذي أعطاني شايف ال- شايف اتضاع المسيح فما بتبقاش الأعمال بالنسبة لينا من أي جهة مصدر فخر حتى لو قومت ميتين ايه مش انا الاب الحق اللي فيا هو يعمل الاعمال ده المسيح قديس بولس الرسول قال يا اخواتي مش انا انا ما انا ولكن نعمة الله التي معي انا والحال فاذا كان الانسان يعني ب- بطريقة او باخرى يمارس أعمال أو فضائل لا تنسب الأعمال إلى ذات الإنسان لأن من ذات الإنسان لا يخرج صلاح أمال إيه؟ ده نعمة من ربنا بس ده بس ده يعني ده ربنا الحنين الطيب يعني رضي إنه يستخدمني أنا إيه أنا؟ فتصير الأعمال علة بالأكثر للاتضاع ده كان منهج القديسين كانوا يعملوا كتير قوي وكانوا حاسين ان ده عمل الله فيه وان هم ما يستحقوش عشان كده حتى لو كان يصادف قدام القديسين ان ينسب اليهم مجد او كرامه كانوا يمتنعوا عن الاعمال تصور كانوا يخبوا نفسهم ولكن بالمصادفة يعملوا الآيات والعجائب لكن من جهة الناس اسمع بقية الإنجيل بتاع الله بيقول إيه مجدا من الناس لست أقوى أعمال اللي عملها المسيح وشهدت لي أعمال لاهوته أعمال خارقة فائقة للعقل والطبيعة والتصديق حتى البحر والريح يطيعانه مصدر الحياة مقيم الموتى شاف الأمراض وغافر الخطايا ده أعمال شيء مهول وإيه مجدا من الناس لست أقبل ده منهج صرنا فقراء جدا يا أحبائي صدقوني عاوزين ننسب المجد لنفسنا وعاوزين نفتخر وعاوزين نبقى كويسين في عينين الناس حتى لو بننسب لنفسنا أعمال ما عملناهاش فقدنا البصيرة حتى لو الواحد ينسب لنفسه يفتخر بقى وي we we يعني exaggerate انا عملت وسويت وجبت وانا وانا وانا وانا وانا طول النهار وطول الليل عمل ايه وجنحنا ناحية الأمور المادية إن الواحد جاب وإن الواحد حقق وإن الواحد بنى وإن الواحد كبر وإن الواحد يعني نجح في حياته وإلى آخره مع إن كل ده تراب أولها وآخرها شوية تراب ولكن من ناحية الأعمال الإلهية قال إيه مجدا من الناس لست أقبل يعني الواحد يحط نفسه ورا خالص ويقول إيه إن فعلتم كل البر قولوا أننا عبيد بطالين لم نفعل إلا ما أمرنا به كل البر ده إذا عملنا كل البر وإحنا فين كل البر يبقى الواحد يبتدي يراجع نفسه على الإنجيل عشان ما نضلش الطريق لئلا نخسر خلاصنا فين احنا من الأعمال فين احنا من أعمال الله فينا انه يعمل بينا ويعمل فينا وان احنا نبقى في ايد ربنا الا طيعه وان الروح القدس اللي فينا الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسره ولما تزداد اعمال الله في الانسان يزداد انكار لذاته مجدا من الناس لست اقبل ولكن الإنسان المسيحي يسعى نحو المجد الحقيقي منين أخده منين تاخد أجرة من المسيح احذر أجرة الناس احذر جدا احذر أن تقبل مجد من الناس لما القديس بولس الرسول وبرنابا في مدينة لسترة أقام القديس بولس الرسول الرجل المقعد من بطنهم وقف يتنطط قدام البلد كلها جريوا جابوا كهنة الأوثان وقعدوا يجيبوا ذبايح وحطوا أكاليل زهور وعاوزين يعملوهم قال لك الآلهة نزلوا إلينا وتشبهوا بالناس آلهة يا راجل مشلول من بطن أمه ويقوم ينط ده عمل إلهي فيقول سفر الأعمال إن الرسولان مزقا ثيابهما شقوا دمه قال يا أخواتنا بتعملوا إيه إحنا بشر مثلكم إحنا ناس غلابة وبالجهد كف الجموع عن أن يذبحوا لهما إيه ده ده المسيح ده أقاموا ده أقاموا موتا ولكن مجدا من الناس تكلموا عن نفسه يقول لك ده احنا ده انا ده انا ما استاهلش ده اللي اقام موت القديس بولس الرسول اقام افتيخوس بعد ما وقع من الطبقه الثالثه ميت حملوه ميت خدوا في حضنه واحياه قول ايه انا الذي كنت مجدفا ومفتريا انا الذي اضطهدت كنيسه الله ولست مستحقا أن أدعى رسولا أنا ما استحقش ولكن الناس اللي ما عملوش حاجة خالص كثير الافتخار حاجة يعني بازلينج اللي أقاموا موتى وشافوا أمراض وصنعوا آيات وعجائب وسدوا أفواه سود زيهم التضعين واللي ما حلتوش حاجة عمال يتنطط يمين وشمال على الفاضي لا بد أن نعي كلام المسيح ونبني أنفسنا على إيماننا الأقدس ليس لنا شيء نفتخر به يا أحباء صدقون ما فيناش حاجة تستاهل الفخر يرجع الإنسان على نفسه بالبلامة في كل شيء ويتضع مش اتضاع الكلام ولا المناظر اتضاع الحياه أعمال الاتضاع تشهد للإنسان أنه متضع أعمال الإنسان وأعمال اتضاعه ومسكنته وضع نفسه في آخر الكل يشهد لي أن فعلا في روح المسيح وأنه إنسان شابه سيده اللي قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لربنا المجد دائما أمين